انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
ما تيجوا معايا في رحلة مع رانيا مين فينا يقدر ينكر إن جملة تطلع رحلة كانت وما زالت من أكتر الجمل اللي بترفع هرمون السعادة عند أي حد فينا أنا النهاردة جاية أخدكم معايا في رحلة رحلة في قطر الحياة هنرجع من أول محطة فيها وهنفتكر مع بعض كل ذكرياتنا الحلوة والصعبة استنوني في رحلة مع رانيا على تسعينات اف ام
رحلة مع رانيا مع دكتور رانيا مسعد كل يوم تلات الساعة أربعة ونص على تسعينات اف ام
مساء الخير على كل مستمعينا من كل مكان على راديو تسعينات FM انا رانيا مسعد دكتورة في الصحة النفسية وده برنامج رحلة مع رانيا هدفنا هو نشر الوعي وتحسين حياتنا للأفضل وتفادي أخطاء الماضي اللي كلنا وقعنا فيها حلقتنا النهاردة هتكون عن موضوع مهم قوي هيخلينا نعيد فهم نفسنا وفهم نوبات الغضب اللي بتحصل لنا بسبب أو بدون سبب حلقتنا النهاردة هتكون عن رسالة الغضب وإيه المغزى من الغضب وممكن نستفيد منه إزاي عمرك فكرت أنا ليه بتضايق وبغضب كل الغضب ده على حاجة تافهة مثلا أو على حاجة ممكن تعديها عادي جدا طبعا تقدروا تشاركونا تجاربكم أو أسئلتكم أو استفساراتكم على رقمنا 01000 427 894 تابعونا بعد الفاصل فاصل نرجع لكم مرة تانية
بعتذرلك اني دايما كنت اقصر في الكلام واني بسرح لما اشوفك فابتسم لك والسلام واني جاهل في المعامله والمجامله والاهتمام واني عاجز ان افسر صوت مشاعري واني خام واني قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسيبيه وان حضني ساعات ما كانش يسمح انك تبقي فيه واني عادي ومش مثالي واني سهل ومش حاوط واني بالاسرار خالي واني بني ادم بسيط واني ناقص كان بحبك كان عيشتك كان بغير واني بسمح للخناق انه يتحكم كتير مش مثالي واني سهل ومش حاوط واني بالاسرار خالي واني بني ادم بسيط واني ناقص كان بحبك كان عيشتك كان بغير واني بسمح للخناق انه يتحكم كتير واني سبتك مرة تبكي وانت مش قد العياط واني مرة نسيت اشاركك في الزعل والانبساط واني كل وعودي دابت واني شعرة حزن شابت واني عندي جرح ثابت وان انا مليان خدوش واني خوفي ده الكلام ما بيوصفوش واني عادي ومش مثالي واني سهل ومش حاوي واني بيأثر رجالي بني ادم بسيط واني ناقص كم بحبك كم عيشتك كم بغير واني بسمح للخناق انه يتحكم عادي كتير ومش مثالي واني سهل ومش حاوي واني باسراري خالي واني بني ادم بسيط واني ناقص كم بحبك كم عيشتك كم بغير واني بسمح للخناق انه يتحكم كتير
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل أنا رانيا مسعد دكتورة في الصحة النفسية وده برنامج رحلة مع رانيا موضوعنا النهاردة عن رسالة الغضب والهدف منها ممكن يكون إيه وإيه الجزء المخفي من ورا الغضب عارفين الجسم لما بيتعب ويشتكي زي إن يجيلك مغص أو حرارتك ترتفع أو وجع في دماغك أو في أي جزء من جسمك كل المؤشرات دي على عكس ما كتير فاهمين غلط وبيكونوا متضايقين من الأعراض دي دي بتكون رسالة جسمك علشان ينبهك إن في حاجة هنا غلط بتحصل ومحتاج إنك تعالجها وتتعامل معاها ودي طريقة جسمك في التواصل معاك ومن غيرها أي جزء في جسمك هيتضرر ومش هتكون عارف وفجأة هيبقى الجزء ده انتهى إذا الأعراض دي مش حاجة وحشة؟ لأ مش حاجة وحشة دي الألارم اللي هينبهك إن في عطل هنا محتاج إنك تتعامل معاه نفس الفكرة مع الغضب الغضب هنا هو رسالة من جسمك إن في حاجة غلط محتاج إنك تتعامل معاها شعور الغضب هو محاولة من جسمك للفت انتباهك إنك بتتعرض لضغط فوق مستوى تحملك أو ضغط زيادة في المنطقة دي تحديداً مهم جدا إنك تراقب سلوكك ونمطك المتكرر وتحاول تستوعب الرفض العميق عندك أو تستعين بحد يساعدك إنك تتحرر وتتشافى منه لأن الغضب والاستفزاز المستمر بيخبي مشاعر أعمق في الداخل ممكن تكون أنت مش واعي بيها كل اللي محتاجه إنك تفهمها وتتحرر منها علشان تحس إنك مرتاح وعايش في سلام افتكر إن الغضب اللي أنت فيه هو حصيلة تراكمات الفوضى اللي حصلت في حياتك قبل كده بالإضافة إلى إنك ما بقتش متقبل أي فوضى إضافية في حياتك هنا أنت تعبت وتم استنزافك حرفيا علشان كده لما بتتعرض لغضب اسأل نفسك الشعور ده لمين هل الشعور ده ليا أنا ولا الشعور ده نتيجة تراكمات داخ- داخلية قديمة بسبب مواقف قديمة حصلت معاك زمان كرر الجملة دي عشر مرات ورا بعض وبعدها قرر إنك تقفل الباب المزعج ده تماماً كلنا أسهل حاجة عندنا هي جملة ده شخص عصبي أو أنا شخص عصبي تفكرت مرة واحدة هو إيه السبب الحقيقي للغضب؟ فكرت إيه الرسالة اللي محتاج تستقبلها؟ جسمك أو روحك أو جهازك العصبي أو مشاعرك بيحاولوا يوصلوا لك رسالة الحقيقة إن الغضب ليه رسالة مهمة جدا لصالحك مش ضدك الغضب هو رسالة من جسمك بيقولك خلي بالك أنا قاعد أمرض الغضب هو رسالة من روحك بتقولك خلي بالك أنا بختنق الغضب هو رسالة من مشاعرك المكبوتة وجهازك العصبي اللي أصبح بيعاني من متلازمة القلق والخوف من أحداث عدت وأحداث لسه جاية في علم الغيب الغضب هنا هو جهاز إنذار بيقولك إن في حاجة غلط ستوب وقف وعالج وما تتجاهلش وما تراكمش الغضب هو رسالتك اللي محتاج تقراها كويس وتفهمها وتتقن التعامل معاها كم مرة حصل لك أو لحد قريب منك إنه تعرض لنوبة غضب شديدة جدا على سبب يكاد يكون سبب تافه الحقيقة إن السبب ده كان مجرد زقة بسيطة لفتح الباب بتاع الأوضة الضلمة اللي أنت بتراكم فيها كل حاجة مش عاوز تتعامل معاها ولا عاوز تدر- تدور لها على حلول أو مش قادر بمعنى أصح إنك تتعامل معاها في الوقت الحالي أو ممكن تكون مش عارف إزاي تتعامل معاها عندي ليكم سؤال قبل الفاصل كم مرة اتحطيت في موقف كنت محتاج تقول فيه لأ وما قدرتش هستنى إجاباتكم بعد الفاصل تقدروا تبعتولنا أو تكلمونا على رقمنا 01000 427 894 فاصل نرجع لكم مرة تانية
هات حد واقس عليه وجرب كل يوم تزيد هيعدي مرة مرتين في التالتة لأ بقى ليه ده كده انتحار أهون جهنم عندي لو في الجنة جنبك عيش ملاقيش ولا تقدير لكل اللي اتعمل ومفيش رد اعتبار وخد بالك كده اللي ما بينا عمال يموت وبتتقطع ما بينا خلاص كل الخيوط فوقنا نتحسر حاجات حلوة هتتكسر يا خوفي تحس متأخر واكون اعذرني خدت قرار وخد بالك كده اللي ما بينا عمال يموت وبتتقطع ما بينا خلاص كل الخيوط فوق لا نتحسر حاجات حلوة هتتكسر يا خوفي تحس متأخر واكون اعذرني خدت قرار الضربة توجع مرة عارف التانية تعمل ايه بتقسي واما القسوة تدخل قلبي بتنسيه ليه كل ده في ناس بتستحلى الوجع ودول ما بيحسوش بيقولوا عاشوا في الحقيقة للأسف معشوش وأنا مش كده وخد بالك كده اللي ما بينا عمال يموت فوق بتتقطع ما بينا خلاص كل الخيوط فوق لا نتحسر حاجات حلوة هتتكسر يا خوفي تحس متأخر وأكون اعذرني خدت قرار وخد بالك كده اللي ما بينا عمال يموت وبتتقطع ما بينا خلاص كل الخيوط فوق لا نتحسر حاجات حلوة تتكسر يا خوفي تحس متأخر وأكون اعذرني خدت قرار
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل أنا رانيا مسعد دكتورة في الصحة النفسية وده برنامج رحلة مع رانيا حلقتنا النهاردة عن رسالة الغضب سؤالي ليكم قبل الفاصل كان كم مرة اتحطيت في موقف كنت محتاج تقول لأ وما قدرتش في الواقع كل حاجة هتعديها عشان مش قادر تقول لأ هتعمل تراكمات كبيرة جدا جواك كل حاجة هتعديها عشان كسلت إنك تفتحها وتعالجها من جذورها هتتراكم عليك وهتسبب لك في لحظة معينة انفجار مفاجئ وهتضطر إنك تتعامل معاها واحتمال وقتها إن- انك ما تكونش مجهز لده او حتى مش مستعد ليه كل موقف كان محتاج وقفة وانت عملت نفسك مش واخد بالك هو مستني بس الباب يتفتح علشان يواجهك رسالة الغضب باختصار شديد جدا هي افتح كل ملف ما تقفلش صفي حساباتك وقول لأ على أي شيء مش عاوز تعمله وصلح كل حاجة بتضايقك لأن ببساطة كل ده هيبقى في انتظار إنك بس تفتح الباب علشان يبدأ يواجهك علشان يضطرك إنك تتعامل معاه الشخص اللي عندك معاه مشكلة حتى لو بسيطة هتفضل كل ما تشوفه بتتخانق معاه سواء بسبب أو بدون سبب كل اللي انت محتاجه هو انك تفتح المشكلة وتحط لها نهاية وحدود وقوانين علشان تبدأ تتخلص منها وبداية الحل انك تسأل نفسك هو انا ليه بتضايق من الشخص ده؟ هو انا ليه الشخص ده بيستفزني او بيثير مشاعري؟ الموقف اللي حصل بيني وبينه وانا معرفتش اتعامل معاه وقتها بشكل صح خلاني طول الوقت مش متقبل الشخص ده او حتى عندي مشكله معاه او انه بيستفزني لان مثلا ممكن اكون حصل بينا مشكله معينه ومشكله تكون بسيطه وانا معرفتش ارد عليه بالطريقه الصح معرفتش اخد حقي وقتها بطريقه مناسبه ترضيني وترضي جميع الاطراف او ان حصل بينا موقف واضطريت اني اقول اه على حاجه أن- انا كنت محتاج وقتها اني اقول لا ده طبعا فضل متخزن جوه جهازك العصبي ودايره مشاعرك فهتفضل كل ما تشوف الشخص ده هتتنرفز وتفتعل معاه اي مشكله لو فهمت رسالتك من الغضب والعصبيه هتعرف انك مش شخص عصبي ابدا انت بس جهازك العصبي وعقلك اللاواعي ودايره مشاعرك محتفظين بمواقف ضايقتك زمان ومعرفتش إنك تتعامل معاها مخك لسه مخزنها وإنت مش فاهم ده هتفضل كل ما تشوف الشخص ده أو تتعرض لموقف معين تحس إنك متعصب ومتضايق ومستفز جدا وإنت مش فاهم السبب الحقيقي ورا شعورك بالغضب دايرة الشعور بالغضب دي بتتكرر مع ناس كتير مننا مع الأهل مثلا زي الأب أو الأم في مرحلة الطفولة ممكن يكون شخص فينا اتعرض لنوع من أنواع الكبت أو الضغط النفسي من حد من العيلة زي الأب أو الأم زي مثلا إنه يكون كان بيجبرك على تصرفات معينة ما كنتش حاببها أو حتى متقبلها أو إنه كان بيمارس عليك التسلط فيفضل الشخص سواء كان أب أو أم عندك مشكلة معاه طول حياتك وتفضل غير متقبل منه أي شيء حتى لو نصيحة لصالحك لأن إحنا محتفظين في داخلنا بمشاعر سيئة من ناحيته من مرحلة الطفولة ومش قادرين نتخلص منها ومش بس كده تفضل المسا- المشاعر السيئة دي جواك وتخليك ترفض وتغضب وتتعصب من أي حد بيعيد نفس التصرفات دي زي إنك تحس بتسلط من شخص معين أو إنه يجبرك على إنك تعمل حاجة أنت مش عايز تعملها أو إنه يملي عليك تصرفاتك طبعا انت مش هتبقى فاهم ده ولكن اللي هيحصل ان جهازك العصبي وعقلك اللاواعي ودايره مشاعرك هيربطوا في ثانيه ما بين الموقف ده وبين المواقف القديمة اللي تعرضت لها وانت صغير سواء من الأب أو من الأم فيحصل بينك وبين الشخص ده رد فعل قوي جدا رغم ان ممكن يكون الموقف ما يستاهلش ولكن انت عندك هنا رفض على التصرف ده وما عندكش اي مقدرة انك تتحمل زيادة منه فيحصل رد فعل كبير على موقف صغير وما يستاهلش طيب ازاي نتعامل مع الغضب ده او ازاي نستقبل رسالة الغضب بطريقة صح تفيدنا وتشتغل لمصلحتنا بعد الفاصل هقول لكم خليكم معايا بعد الفاصل نطلع فاصل نرجع لكم مرة تانية عم الطبيب جنب الشمال ده بتجيله شكا من حالي طول الليل ما شكا عرى وكشف شاف الهموم بص للأسف وقال لي قوم ما تروحش يا ابني الطبيب يطبك انت علاجك حبيبي يحبك ما تروحش يا ابني الطبيب يطبك انت علاجك حبيبي يحبك عم الطبيب جنب الشمال ده بتجيله شكة من حالي طول الليل بتشكى عرى وكشف شاف الهموم بص بأسف وقال لي قوم ما تروحش يا ابني طبيبي طبك انت علاجك حبيبي احبك ما تروحش يعني طبيبي طبك انت علاجك حبيبي احبك عم العطار اعمل لي من عندك تحبيشة احل بيها مرار العيشة بص وسأل فيني يوجعك فرح وزعل مين يسمعك انا قلت دلوتي في الكتمان قال لي دواها اصحاب جدعان انا قلت بلوتي في الكتمان قال لي دواها اصحاب جدعان يا ليل يا ليل يا ليل شيخ العرب اديني مدة دايخ مدوخ هات الخلاصة انا وضعي بوخ قال لي دواك وبلاش تقطع عند العجيب ابو سر بات علي دواك وبلاش تقطع عند العجيب ابو سر بات انا قلت ايه قال لي يا متعوف كل العيال دواها الفلوس انا قلت ايه قال لي يا متعوف كل العيال دواها الفلوس يا طول قلبي يا طول طوقي يا اه جديد على قهوتي دواك لازز ونفسي أدوق لكن عازز ومش في السوق
ورجعنا لكم بعد الفاصل أنا رانيا مسعد دكتورة في الصحة النفسية وده برنامج رحلة مع رانيا حلقتنا النهاردة عن الغضب أو رسالة الغضب إزاي أتعامل مع الغضب أو إزاي أستقبل رسالة الغضب بطريقة صح تفيدني في حياتي تعالوا بينا أقول لكم محتاجين نفتكر دايما إن كل حاجة هتمارسها بشكل يومي هتتقنها حرفيا بكفاءة عالية جدا يعني لما تمارس القلق هتقلق على أتفه الأمور لما هتمارس الغضب هتغضب بدون سبب عشان كده كل اللي محتاجه إنك تبدأ تمارس الطمأنينة عشان تتقن السكينة محتاج تمارس التفاؤل علشان تبدأ تتقن راحة البال محتاج تمارس الثقة وحسن الظن بالله في حياتك علشان تبدأ تحس بالسعادة والأمان والخير وزي ما قلنا مهم جدا إنك تراقب سلوكك ونمطك المتكرر وتسأل نفسك عن أسباب غضبك أو إثارة مشاعرك من الشخص ده أو من الموقف ده من فنون التعامل مع الغضب هو إنك أول ما تحس بحالة غضب زي مثلا لو جاتلك رسالة مضايقاك جدا أو نرفزتك جدا إنك ما تردش بسرعة يعني تتأخر شوية في الرد أجل بعد شوية بعد كام ساعة أجل لتاني يوم هتلاقي نفسك بترد رد حكيم جدا أو هتلاقي نفسك مش محتاج ترد أو إنها ما تستحقش إنك ترد عليها وده مصداقا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وعاوزة أقول لكم كمان حاجة مهمة جدا جايز تخلي ناس كتير تعيد تفكيرها مشاعر الخوف هي رسالة للكون بإنك لا تستحق الخير القادم إليك مشاعر التأنيب هي رسالة للكون بإنك جاهز إنك تتلقى أي عقوبة مشاعر الغضب هي رسالة للكون بإنك غير متحكم بأي حاجة بتحصل في حياتك يبقى كل اللي انت محتاجه هو انك تسأل نفسك انا ليه متضايق انا ليه زعلان انا ليه غضبان قوي كده بعدها هتبدأ الإجابات تظهر قدامك وكل حاجة هتتحط في مكانها الصح ولما تكون محتاج انك تقول لا على حاجه فورا قول لا اتعلم انك تقول لا على اي حاجه مش متقبلها على اي حاجه مش مناسبه ليك على اي حاجه هتعمل لك مشاكل نفسيه على المدى البعيد وفي نهايه الحلقه اكيد بتمنى لكم كل الحب وكل السعاده والصحه والتطور للافضل كنت معاكم دكتوره رانيا مسعد من برنامج رحله مع رانيا استنوني في حلقه جديده كل يوم تلات الساعه أربعة ونص علشان نطور حياتنا للافضل
راجع بتقول لي اللي ما بينا وبتسأل لي ما كملناش اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وما ببلاش راجع بتقول لي اللي ما بينا وبتسأل لي ما كملناش اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وما ببلاش شعرتنا بلاش هيفيدك ضعت وضيعت اللي من ايدك يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش رد عليك ما بقاش هيفيدك ضعت وضيعت اللي من ايدك يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش مش ناسي كلامك في ودعنا ولا قسوة قلبك وعينيك كنت بقولك خليك جنبي ما تهزتش ومرت عليك أنا مش عارف ايه غيرني يا بريء يا حنين يا ملاك هبعد علشان بتفكر